الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لماذا يتأخر النصر قد يتأخر النصر قلنا برضو دي نقطة فاتت الدرس يبدو ده كله إعادة النهاردة ودي نقطة مهمة جدا أن هناك حق لله على العباد لا يأتي في الرخاء وإنما عبوديات لا تظهر إلا في الشدائد لله على عبده عبودية في الرخاء وعبودية في الشدة فلما ربنا سبحانه وتعالى يدي إنسان فلوس في الرخاء له عبودية شكر الفلوس شكر نعمة الفلوس في الصحة لله عز وجل على عبده عبودية ولكن أيضا في الفقر لله عليه عبودية وفي المرض له عليه عبودية والعبد الحق اللي يؤدي العبوديتين عشان كده كان سيدنا النبي صلي عليه أعظم الناس عبودية صلي عليه صلى الله عليه وسلم لأنه عانى من الأمرين من الفقر ومن الغنى ومن المرض ومن الصحة ومن النصر ومن الهزيمة ومن العطاء ومن المنع كله دي عبوديات زي ما قلت كده ان هناك علوم لا تتعلم من الكتب هناك علوم لا تتعلم الا في السجن هناك علوم لا تتعلم الا في المرض هناك علوم لا تتعلم الا من الظلم هناك علوم لا تتعلم الا من القهر فلذلك الله جل جلاله يقلب عبده بين هذا وهذا ليستخرج منه كل انواع العبودية لان بعض الناس ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى كرمه ومديله يبقى زي الفل اذا ربنا منعه يكفر ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين ثلاثة ودي الجديدة النهاردة بقى قد يتأخر النصر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج نضجها ولم يتم بعد تمامها ولم تحتشد كل قواها ولم تستخرج أقصى المزخور فيها أيها الإخوة أنا أحبكم في الله اعلموا أن الله جل جلاله له تعامل جل جلاله سبحانه مع كل فرد بشخصه وله جل جلاله معاملة مع المجموع ككل هذا من السنن الربانية ربنا جل جلاله يعامل كل شخص بنفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى فيعامل الشيخ فلان والأخ فلان والأخ فلان كل واحد بذنوبه ومعاصيه على قده وله ويعامل الأمة كلها معاملة مختلفة عن معاملته جل جلاله مع كل فرد بشخصه يعني ايه الكلام ده تصلى على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله جل جلاله سبحانه وتعالى يكلف كل إنسان تكاليف فردية التبعة فردية فردية التبعة مسؤول عن نفسه مسؤولية مباشرة خاصة مع الله فالله جل جلاله كلما أحسن هذا الشخص يحسن الله إليه قال أنس بن مالك رضي الله عنه سيأتي على الناس زمان يدعو الرجل الصالح لنفسه فيعطيه الله ويدعو للناس فيقول الله له ادع لنفسك استجب لك اما الناس فاني عليهم غضبان دي المشكلة اللي بنعاني منها النهاردة انا كتير قلت يا اخي بقى الامة دي كلها ما فيهاش رجل واحد صالح مستجاب الدعوة يفرج الله بدعائه هذا الهم الحديث ده بيجاوب عن السؤال ده سيدنا انس بن مالك وهذا صح موقوفا عليه قال سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه سياتي على الناس زمان يدعو الرجل الصالح لنفسه فيستجاب له اما اذا دعا للناس فيقول الله ادعو لنفسك استجب لك اما الامه فاني عليهم غضبان وده اللي قلناه يا اخي من زمان من عشرات السنين ان الذنوب لها عقوبتان عقوبة شرعية وعقوبة قدرية عقوبة شرعية وعقوبة ايه قدرية العقوبات الشرعية زي قطع يد السارق ورجم الزاني وجلده وقتل القاتل وجلد شارب الخمر دي اسمها عقوبات شرعية اذا عطلت الشرعية نزلت القدريه اذا عطلت العقوبات الشرعيه زي ما حاصل دلوقتي اللي بيسرق بيسجنوه ثلاث سنين او ياخد براءه الزاني بيسجنوه سنه او اذا كان بالتراضي ما فيهاش قضيه اصلا تعطيل الشرع ده تعطيل الشريعه ده عقوبته ايه عقوبته ايه ان تنزل العقوبات القدريه العقوبات القدرية دي أنواع منها عقوبات على الأقوات والأرزاق قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض عشان كده لما قلنا في الدرس اللي فات أن من أسباب تعطل النصر الذنوب والمعاصي إن من الذنوب ذنوب تمحق البركه تمنع البركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا منع الله عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر يبقى احنا بناكل أكل البهايم مش وإلا منع تحكيم الشريعة ده الضنك اللي الناس عايشة فيه من البطالة ولو ارتفاع الأسعار وقلة البركة كل ده سببه ان مفيش شرع محكم ده السبب السبب ايه ذنوب الناس بتنزل عقوبات قدرية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما تصبش المذنب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم يبقى هم دلوقتي الناس زي ما انت شايف كده الزنا في العربيات واحد قاعد مع عربية في الضلمة عندكم تحت الكوبري تحت تحت الدائري والعياذ بالله هنا وهنا فشت الفاحشة فشت الفاحشة في التلفزيون فشت الفاحشة على النت فشت الفاحشة في التليفونات اللي في جيوبكم حين فشت الفاحشة فشت الأمراض بقينا كل يوم والتاني نسمع فلان فين ده ادعي له جاله ورم سرطاني الكلام ده ما كناش نسمع عنه صح ولا لا ده كان زمان يعني كده نادر لما يقول يا ده فلان جاله المرض الوحش مش كده يا عم الحاج اه ما حد ما كانش حد حتى يقول ايه اسم المرض ده عشان آه، اسمه م... اه مشئم فعشان كده الشاهد ايه كترت فلان عنده فشل كلوي فلان جاله فشل كبدي فلان جات له جلطة دماغية فلان جات له جلطة قلبية فلان جاله ذبحة صدرية فلان جاله شلل رباعي فلان جاله شلل نصفي فلان اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم عافهم ولا تبتلينا اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللي ابتلي ده مش شرط ان يبقى ذنوبه هو دي ذنوب الامه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ابنك وبنتك وجارك وعمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك وزميلك دول لما يعصوا هيضرك انت ويضر بيتك انت ويضر فلوسك انت ويضر صحتك انت لذلك بنقول ايه ان العقوبات القدرية دي منها منع استجابة الدعاء تدعي يا رب عمالين ندعي كل يوم وشايفين قهر جديد امتهان حرمة النساء و... وانت بتشوف بعينك وليل ونهار يا رب هيستجيب لك ازاي ومعاصي الأمة تحجب الدعاء عن الوصول إلى الرب معاصي الأمة زي ما قلنا كده بقى في تعامل خاص وفي تعامل على مستوى الأمة شوف في غزوة أحد لما الرماة ستين واحد من الجيش الجيش كان عدده تسعمية الستين من تسعمية عصوا اتهزم الجيش ركب المشركون اكتاف النبي وفيهم رسول الله عشان كده معصية البعض وخصوصا إذا حصل خاصة دي معصيتهم أشد لما يبقى واحد زي حضرتك كده له لحية سمته صالح واسمه من أهل الدين وتلاقيه بيبص على النسوان لما تلاقيه كده ملتحي كده و... وشكله من أهل الدين وبيضيع كل يوم صلاة الفجر أما يبقى من أهل الدين وسمته من أهل الدين وكذاب بيكذب لما يبقى دين ومن أهل الدين وبيأكل أموال الناس بالباطل نصاب لما يبقى دين ومن أهل الدين وبيخلف مواعيد عمره ما ادم حد وصدق فيه لما يبقى لما يبقى حي- ذنوب الخاصة هؤلاء هذه أخطر ونكايتها في تعطيل النصر أشد اللهم استرنا ولا تفضحنا وأصلحنا وتب علينا وعافنا واعف عنا قد يتأخر النصر لأن الأمة لم تنضج بعد الأمة قد يكون هناك أفراد نبز قلة عاقلة قائمة بالحق لكن عامة الأمة زي ما انت شايف النهارده ير- يرون الظلم ويرتضونه يرتضونه ويشجعونه حين تسمع هذا الكلام الله جل جلاله والله لا يحب الظالمين مش سمعتها لي اسمع كده الآية على بعضها قد خلت من قبلكم سنن اسمع الآية دي وأنا عايزك النهاردة تروح بص فيها في المصحف في سورة آل عمران ماشي أنت وعدتني يا أبو نضارة تبص فيها في المصحف الليلة دي ما تنامش غير لما تشوفها قال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن ف سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين آيات كأنها بتتكلم عنا صح بالحرف اقرأ هذه الآيات وافهم تقدر تفسر الواقع ده رايح على فين للناس اللي بتسأل الدنيا رايحة على فين ايه كلام ربنا اهو نور قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها فعليها الشاهد ان يا جماعة في فرق بين رجل صالح وأمة فاسدة نبذ صالحين لكن الأمة الفاسدة لا يتنزل النصر عليها أبدا شوف في قصة أصحاب الغار لما كانوا ثلاثة في الغار ونزلت صخرة سدت باب الغار واحد اتوسل انزاحت الصخرة ما حصلش اتنين توسلوا انزاحت الصخرة ما حصلش إلا لما التلاتة لو كانوا عشرة ما كانتش الصخرة تشال غير لما العشرة يتوسل لازم فلا بد من إصلاح هذه الأمة ككل ككل قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم ها إذا كسر الخبث يبقى هي بميزان إذا كسر الخبث تهلك الأمة لكي لا يكسر الخبث لازم يكسر مين الصالحون نهلك وفينا الصالحون فيبقى هم حاجتين الصالحون والخبث ميزان إذا كسر الصالحون حفظت الأمة من الهلاك إذا كسر الخبث هلكت الأمة هلكت الأمة يبقى احنا محتاجين النهاردة لإنقاذ الأمة من الهلاك قولوا زيادة أعداد الصالحين تاني في كل درس نسأل هل أنت من عباد الله الصالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب لكن ليست بالأمانية يا عم الشيخ رضانا ما هيش اه اللهم اجعلنا منهم وخلاص ده احنا قلنا كل حاجة بايه بعدد عشان تبقى من الصالحين دي بعدد ركعات وعدد تسبيحات وعدد استغفار وعدد صلاة على النبي وعدد صدقات وعدد حج وعمرة وعدد بعدد ما هيش بالتمني اللهم اجعلنا منه ادعينا عم الشيخ بركاتك عم الشيخ ابقى خدنا تحت باطك خدنا على جناحك كل ده كلام فارغ مش ده انما اللي يجيب نتيجة ويجعلك من الصالحين عمل عمل قال جل جلاله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات ايه لندخلنهم يعني في فرق ابن القيم بيقول كده ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين يعني ايه انت بتصلي وتقول الحمد لله قلت الواحد من من من اصحابنا كده لما انت من عباد الله الصالحين قال اه بصلي بصوم لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمره ابقى منهم لا ما انتش منهم انت من الذين امنوا وعملوا الصالحات اما عباد الله الصالحين دول ايه لا ده مرتبة تانية مختلفة خالص عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ده موضوع خالص قال ايه قال وكنت اظن ان قد تمادى بي الهوى الى غاية ليس لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب واضح ولا ترجم عم الحاج اه قال لك انا كنت مفكر ان انا يعني اللي هنا واللي هناك بس لما ربنا فتح عليا بقى في عباد الله الصالحين لقيت ان انا كنت في الاول بهرج كان كله تهريج ولعب الموضوع مختلف تماما ان تصل الى مرتبة عباد الله الصالحين قد يتأخر النصر لان الامة لم تنضج بعده النصر يا جماعة والتمكين ليس غاية مقصودة في حد ذاتها وإنما تمكين والنصر وسيلة لإقامة عبودية الله في الأرض واضح القضية مش احنا عايزين نمكن ليه ده الأصل بقى تحرير النية مش عشان نتخلص من الاستضعاف مش عشان ده هدف وغاية لا لا لا ده عشان نقدر نعبد ربنا صح رجاؤنا رجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت لسه بقرأ الحديث الليلة دي قبل ما اجي لكم بعد صلاة المغرب حديث في صحيح البخاري قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ترطأ لي ودانك اسمع الحديث ده قالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر عليك يوم أشق من يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت قال لها أشد من يوم أحد ده في أشد كتير قال ومن أشد ما لقيت أنني جئت عبد يا ليل فدعوتهم فلم يستجب منهم أحد الرسول قعد في الطائف شهر ثلاثين يوم يدعو إلى الله لم يسلم له رجل واحد فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب الرسول مشي مش دريان بنفسه ولا عارف رايح فين قال ما فقتش الا ولقيت نفسي انا فين في قرن الثعالب فاذا سحابه تظلني صلي عليه الله الله جل جلاله كريم ظلله بسحابه ليسري عنه قال فنظرت فيها فاذا جبريل فقرأ علي السلام وقال يا محمد إن الله أرسل لك ملك الجبال فمره بما شئت فسلم علي ملك الجبال وقال يا محمد ما شئت ما شئت فسكت فقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت ما شئت عايز ايه ما شئت نفسك في ايه ما شئت تؤمر بايه فلما لقى سيدنا النبي سكت اقترح عليه قال له الجبلين اللي حوالين مكة دول افعصهم بينهم ايه رأيك لو جالك ملك الجبال النهاردة وقال لك اطربعها على دماغهم لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين رحمة للعالمين مش للمسلمين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فقال لا لا لا إني أرجو ها أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله هي دي بقى أملنا النهاردة أملنا النهاردة إني أرجو أن يخرج الله من أصلابنا وأصلابهم من يوحد الله يا رب محتاجين النهاردة الشغل على اللي في الأصلاب محتاجين الشغل على اللي في ظهرك ولادك وولاد ولادك ولن يكون هذا إلا بسقيا عقيدة من النهاردة أن يبدأ الناس فعلا في فهم لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله كلمنا الجمعة اللي فاتت عن اليقين في لا إله إلا الله اليقين لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين قلنا عندك يقين زي يقين سيدنا نوح سيدنا نوح ربنا قال له ابني سفينة كان بيبني سفينة على الرمل على الرمال لا في بحر ها ولا في نهر ولا في مية على الرمل لدرجة كلما مر ملأ من قومه سخروا انت الحق اهو بطل نبوة بقى نجار بيبني سفينة حضرته هتعمل ايه بالسفينة ويقينه في لا اله الا الله خلاه ايه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون بكرة تشوفوا شوف يقين سيدنا نوح في نصر الله جعله يبني سفينة على الرمال ابني سفينة واجمع فيها كل المؤمنين وانتظر نصر الله شوف يا عم الشيخ هشام لما واحد منتظر ميه ينتظر ميه منين يا اخي من السماء او من او من الارض ان الارض تتفجر لكن سيدنا نوح قاعد منتظر جاله النصر من ابعد شيء يظن ان يخرج منه النصر حتى اذا جاء امرنا وفر ايه التنور اللي هو ايه الفرن فرن مولع نار تطلع منه ميه اهو دي حته ما كانش ينتظر ابدا انها تيجي منها ميه باليقين يحصل كده ان النصر يجيلك من حيث لا تدري ولا تعلم ولا تظن ان الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر او قال الكافر تعرفش بقى النصر هيجي منين بس يظل في قلبي يقين ان الله ينصر من يشاء يقين بس بعد ما اعمل ايه قلت كده ان اليقين عمل مش اليقين انا على يقين ان ربنا هينصرنا وتروح تنام وتعصي ربنا انت بتهرج ينصرك بايه ايه المقابل لا اليقين عمل عشان كده لما سيدنا ابراهيم قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير صرهن اليك واجعل على كل جبل منهن جزء ادعهن يأتينك سعيا خذ وصرهن واجعل وادعهن عمل عشان يحصل لك يقين عمل محتاج عمل مش كلام ايه هو العمل ده ده يبقى اللقاء القادم ان شاء الله احبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب